ثم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا واصلح يا رب اقوالنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اجعل هذه الجلسات خالصه لوجهك الكريم ثقل بها موازيننا يوم القيامه ثبت بها اقدامنا على الصراط يوم تذل الاقدام اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله اللهم انظر الينا نظره رضا نسالك يا ربنا رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا في الحلقة السابقة وفي باب بدء الوحي أصلنا الحديث عن المعجزة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي آتاه الله عز وجل من فضله لرسوله عليه الصلاة والسلام قلنا إن المعجزة الأولى هي كتاب الله عز وجل لا أتقى من معجزة القرآن ولا أعظم من معجزة كتاب الله سبحانه المعجزة الثانية كما بينا ووضحنا هي أو هم صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان سيدنا الحبيب معصوم بما عصمه الله فالصحابة ليسوا أهل عصمة يعني إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتكلم حد عنه والله يعني رسول الله سيدنا الشيخ ما كانش بينام إلا ساعة أو ساعة ونص لكن ده رسول واخد بالك؟ اه ولو ما كانش يقعد ثلاث ايام من غير اكل ولا كان طبعا كان يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه لان انت كل ما تيجي الراجل تفتح له حته يقول لك يا عم ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فانا بتكلم عن الصحابه بقى لان الصحابه حجة علينا الصحابة حجة علينا سيدنا عثمان قال جاء ابو بكر فاقتدى برسول الله ثم جاء عمر فاقتدى بصاحبيه بسيدنا الحبيب والزين وابي بكر رضي الله عنه وقال لقد اتعبنا ابو بكر يعني عمر بيقول على على حياه ابو بكر انها ايه؟ ان حق يعني مدن وقيم ومبادئ تذهب اللي حواليه اللي بعديه علشان يجي يعمل زيها ما ايه؟ نقدر لقد اتعبنا ها ابو بكر ام عثمان يقول ايه وكان عمر اشد اتعابا لمن بعده شوف الناس مش كلام لا ناس ناس مش الاخ اللي زعلان يوم الجمعه ان احنا بنقول على الممثله انها صايعه زعلان قوي من ان احنا اسلوبنا مش بتكيه لا هو اسلوبنا كده ها انت عايز واحده تنام جنب واحد في السرير في الفيلم تقول عليها ايه ان شاء الله خضره سليمه حياته غريبة لا قاعدين من فرطاوة الاتيكيت خاف حده ولما كان قاعد عينه غلبان عيل لها ولا لابس جبال ولا لابس جامع حتى متفرد زي العسلة هو ده الايه الصايع في رأي هؤلاء المهم خلينا مع الصحابة فلقد كان ابو بكر متعبا لعمر كما يقول عمر ويبدا يبدا عمر عثمان يقول عليه لا ده عمر كان اشد اسعادا لمن بعده. طيب النهارده بقى ان شاء الله في بمشيئه الرحمن في الحديث اللي هنعيش معاه النهارده سوف نعيش مع صاحب المعجزه صلى الله عليه وسلم. هنعيش في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعلى اعدائه. تخيل انت بقى واحد عدو يصف عدوه وما يلاقيش فيه عيب واحد والحق ما شهدت به الاعداء يعني لما يكون واحد يقاتل سيدنا الحبيب ويعاديه ويناصبه العداء اغلب سنين حياته فيسأل عن محمد يسأل عن سيدنا محمد اكبر اعدائه والسائل عدو له ايضا يعني واحد عدو بيسأل واحد عدو اخر كلاهما عدو لرسول الله يعني كلا الاثنين عدو لسيدنا الحبيب عدو خارجي وعدو داخلي او عدو من غير رحم وعدو من ذوي الرحم العدو الذي من غير الرحم هو الثاني والعدو الذي هو من الرحم ومن صلة الأرحام ومن القرابة ومن العشيرة هو المسؤول فسوف نعيش في الحوار بين الاثنين في وقت صاحب المعجزة وصاحب الرسالة العظماء صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في هذا مدخل ال- الوهم أو الخطر لأن طبعا ما تعرض أحد إلى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واصابته هيبه رسول الله. يعني ما تبص على اصابته من باب ال- المصيبه لا، يعني الا ووضحت امامه هيبه الحبيب. وكان الصحابه رضي الله عنهم هم اقرب الناس الى رسول الله واشد الناس هيبه اليه صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا اقرب الناس اليه ورغم ذلك كانوا اشد الناس هيبه واحتراما وتبجيلا لمقامه صلى الله عليه وسلم. استطيع ان ادخل المدخل بتاع النهارده ان شاء الله كشهاده لسيدنا الحبيب المصطفى في اخلاقه من من محاور ثلاثه. شهاده الواقع وشهاده الاعداء وشهادة الأحباب والأصحاب. يعني عشان ندخل على أو نقترب من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة وهو الأسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الأسوة بتاعنا هو الإمام بتاعنا إمام الأئمة وقائد الدعوة. فهو لما يبقى الأسوة بتاعنا لازم نقترب منه علشان نقدر نتلمس بعضا من انواره صلى الله عليه وسلم عشان لما يبقى هو القدوه ابتدي انا احسن حياتي لفظا وعملا ونية وخطوة وحركة حتى أترسم في خطواتي خطوات رسول الله تعالوا حضراتكم إلى شهادة الواقع شهادة الواقع ماذا يقول الواقع عن رسول الله؟ الواقع البحث. يعني لما تجيب واحد كده وتخليه يتعامل مع الناس 15 20 30 سنه 40 سنه 39 خلينا في 39 اللي هو ايه؟ قبل خروج الوحي. احنا ازاي؟ بدء الوحي. هبط عليه الوحي لما اكمل من العمر ال 40. فواحد عايش مع ناس 39 سنه تتضح اخلاقه ام لا تتضح؟ تماما هنبص على اخلاقه بقى من هذه الزوايا الثلاث زاويه الواقع او رأي الواقع او تصوير الواقع وبعدين تصوير الخصوم والاعداء ثم تصوير الاحداث والاصحاب تعالى للواقع بما كان يوصف رسول الله قبل الاسلام الصفه اللي هي غلبت عليه الامين الامين وللنبوه اي نبي من الانبياء لازم يكون فيه خمس صفات اي نبي من لدن ادم الى سيدنا الحبيب عليه الصلاه والسلام جميعا عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام لازم يكون فيهم خمس صفات اول صفه الامانه لأن الخائن لا يؤتمن على شيء صح ولا لا؟ الخائن لا يؤتمن فأول صفة من صفات النبوة الأمانة ولقد وصف أهل قريش النبي قبل الرسالة بالأمانة يبقى هذه شهادة واقع تنطبق مع خير الشاهدين سبحانه بايه؟ اول صفه الامانه وبعدين قال له الفطانه دول ايه؟ الذكاء يعني مفيش نبي يكون غبيا لأن النبي كما علمه ربه جميع الانبياء صنعهم الله عز وجل على عينه عشان يروحوا يبلغوا رسالة الله إلى الناس أو رسالة رب الناس إلى الناس أو رسالة رب العباد إلى العباد ففي ناس تيجي بالليل وفي ناس تيجي بالزق وفي ناس ما تجيش إلا بالعلم وده يجب على الإخوة الذين يتصدون للدعوة أن يتلمسوا هذه القضية تماما سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا ده ده ايه؟ كزمن فبالطريقة إعلانا وإكرارا خلاص؟ يبقى درس الصبح ودرس بالليل مرة يسهر بالدعوة ومرة يهدي الايه؟ يهدي الرتم أو يهدي الروعة في مسألة الصبح وبعدين تبص تلاقي واحد زي سيدنا موسى فقدت فيه الفطانة تماما يروح مترعاوي عدالة السماء تتدخل إذا ظلم العبد لما يحدث يحدث في العالم طوال تتدخل عدالة السماء طبعا من يوم الجمعة لغاية النهاردة لم وقابل انسان من الاخوه الاحباء الموردين وغير الموردين او في تليفونات او في اي اجتماع حضرته الا واسال عن رايي الشخصي في عداله السماء في احداث الجنود في امريكا. الامريكان لما جابوا الجنود من 150 و 200 سنه كانوا جابوهم ليه؟ ليستعبدوهم. جابوهم وسلسلوهم واتوهم هذا المهجر عشان يشتغل عندهم ايه؟ حديد. وكان الامريكي صاحب الارض يعتز بكثرة ما عنده من عبيد كما كان يعتز ابو جهل وابو لهب وعقبة وامية بن خلف والوليد بن المغيرة. يعتز بالعزة بتاعته لما دول ايه؟ عبيده يشتروهم الفلوس. فما دول الخلف بتوعه اللي بيدافعوا عنه. اسمع للحديث بقى اللي هنقوله في الصحيح البخاري كمان ان من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه زي بالضبط مين الجماعه بتوع الخليج راح الراجل الخدام قال لهم بقول لكم ايه انا هعمل لكم بوابه هتفتح ولا هتطير فيك؟ فقال لك احنا ايه ده العصا بتاعتنا نديله عشان يسكت فاستعز بشيء من عباد الله فجعل الله ذله على يديه هذا قانون السماء فاذا الله عز وجل عندما يظلم العبد عباد الله حتى ولو كانوا اهل كفر فان عداله السماء تتدخل ولما اتشكت للاتحاد السوفيتي وقلت للكثيرين سوف يحدث ان شاء الله قريبا في امريكا ما حدث في الاتحاد السوفيتي من تفكك اعتبر بعض الحاضرين او كثير من الحاضرين قلت هذا في ثلاث محاضرات في اماكن مختلفه والتسجيلات موجوده اعتبر المناقشات كانت تمر بعد كده ان انا رجل انزه الى الخيال لاطمئن المسلمين انا لا انزه الى الخيال وانما عندي يقين في نصر الله للاسلام ان نصر الله لآت لان ربنا قال ايه انتوا عليكم مهمه ان تعدوا لهم ما استطعتم من قوه قال واعدوا لهم ما استطعتم انت عليك ايه تجهز اللي تقدر عليه وبعدين هو قال ايه بقى فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ولذلك الرسول قال إيه من معجزات الخمس قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر قبل ما يتحرك بشهر يكون الرعب نفسه في قلوب أعدائه لو سرنا كما كان الحبيب يسير لبث الرعب في قلوب أعدائنا كما بث في قلوب أعداء رسول الله سيدنا موسى ذهب إلى فرعون فرعون راجل صغير تافه صالح وبعدين سيدنا موسى يبدا معاه ايه؟ من منطقه فطانه الذكاء ماله فرعون؟ فرعون يدعي الالوهيه قال انا ربكم الاعلى لك هارون الرشيد كان في مناجاته لله كان يقول ايه؟ يا رب قلت لمن قال انا ربكم الاعلى قلت لموسى وهارون فقولا له قولا لينا وانا اقول سبحان ربي الاعلى فماذا تقول لي يوم القيامه؟ يا سلام على الذكاء ده شو الدعوه؟ الراجل اللي قال انا ربكم الاعلى قلت للمندوبين بتوعك ها او الرسل فقول له قولا لينا طب انا بقى قلت سبحان ربي الاعلى يا ترى هتقول لي ايه؟ شو الدلال على الله؟ واحد عنده دلال على الله عنده امل في رحمه الله بس بالعمل بس بالعمل ان قوما غرتهم الاماني يقولون نؤمن بالله الظن والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل فسيدنا موسى عنده فطنه وذكاء يصعد الى الجبل يموت اخوه هارون نزل من فوق الجبل بني اسرائيل قالوا اين هارون؟ قالوا لقد توفاه الله فدفنته فوق الجبل قالوا لا بل انت قتلته ليخلو لك الجو الله الله الله الله يعني يعني رسول تخيل واحد نبي رسول كريم يقتل نبيا رسولا اخاه الثالث شركة مع بني اسرائيل شركة والخايبين يقول لك نحن صلح هي شركة مع مين؟ الشركة مع بني اسرائيل ده بيقول الكلمة والحاجة في نفس الوقت عبد الله بن سلام وكان احد اخبار اليهود يقول سيدنا الحبيب قال له اريد ان ادخل الاسلام يا رب خلاص انشرح قلبي للاسلام خلاص نطق بالشهادتين قال يا رسول الله بس ما تقولش لليهود هاتهم الاول وانا استخبى واسالهم عني ما رايكم في ابن سلام؟ قال والله يا محمد ان ابن سلام سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا عشان كده فراح طالع من ورا الستار قال وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال خبيثنا وابن خبيثنا ولئيمنا وابن لئيمنا بس للاسف اللي بيقول حركه المسلمين في العالم الاسلامي لا يقرأوا التاريخ ها انا عايز برقيه لكل من يظن في مساله السابقيه واحده آية من كتاب الله في سورة نكدت بني إسرائيل يقول ربنا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون بيسموها ال- ال- العلماء البلاغة إيه؟ استفهام استنكاري يستنكر على المسلمين أن يسمعوا أن اليهود ها يؤمنوا لنا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم واليهود والنصارى لا يرضوا على المسلمين حتى تتبع ملته ها قل بل ملة ابراهيم حنيفا هات التوحيد وحلوه لا اله الا الله طب الان بص يا موسى انت قتلته ليخلو لك الجو وبعدين فرفعت الملائكة جسد هارون فطارت به فوق رؤوس بني اسرائيل ليروا الجثة انه ليس فيها اثر من اثر الضرب ولا الموت ولا القتل. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. ربنا بيقول- بيقول- بيقول- بيحذر ها لا تكونوا اوعى اوعى اوعى حبه هنت- تعملوا ايه؟ تبقى زي بني اسرائيل اللي قالوا ايه؟ قلت تبرأه الله مما قالوا وكان عند الله ايه؟ وجيها وجيها يقول لك اوعى حاجه يا مسلم ان انت تخوض فيما خاض فيه بنو اسرائيل الفصاله بتاعت سيدنا موسى كانت يعني يزيد الكره والفرح سيدنا عيسى نفس القضيه وضعت الفطانه تماما في سيدنا رسول الله تحدثنا عن ركانة ركانة المصارع العربي رقم واحد واحد مصارعة بتاع مصارعة تقول لي حرة تقول لي ياباني تقول لي أي حاجة عموما مصارع أخرى أنا في التاريخ ده ما بيصارع هل كما صارعه أحد يعني نمرة كام في التصوير نمرة واحد فهو واقف مع المسلمين مين المسلمين؟ عبد الله بن مسعود عبد الله بن أم مكتوم ها البراء بن عازب في ناس غلابة عايزين حد يحميهم فبيخرج خلق الدين الجديد الرسول عايز يدعوه الى الاسلام قال اللي بيعتز بقوته ده يدعوه ازاي؟ يدخلوا مدخله يا ركانه قال نعم يا محمد أتصارعني ها ها، احنا هنلعب لعبة بقى الواحد ياخد عليها كل يعني ولا كان الرسول يقول لا يعني ما- كلام بمسحها بمسحها يا أخي. كل الناس يؤخذ منهم ويرد الا رسول الله اي واحد تقبل كلامه وترفض كلامه الا سيدنا الحبيب بس. اي حد بعد كده أهو. يا ركانه الطريق يا محمد لا تحرج نفسك امام اصحابك هكذا قال له ان منعتك تسلم ها. ها. الكلمه اولا زي ما ال- ال- الراجل قال في عمر بن الخطاب ايه لما يقول له يقول له يقول له ابو جهل يا ابا جهل افتنى عمر ابو جهل ايه؟ ما خليتش تشوفوه قال لن يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب يعني ايه؟ مش واقع اتفضل عمر يصحى لما يسلم لما يسلم الحمار الاول بتاعهم يبقى هو يسلم. يعني مفيش لو كان معتقد 100% ان حد هيفرق هو مش هيفرق بالسلام اصلا خلاص تمام غالية سيد الحبيب ركانة في الارض على الله ويطلع جايبه الثانية تمام ركانة في الارض الثالثة قال لها لابد ان الذي يغلبني يغلبني بقوة من الله وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله الاسلام دخل في قلب ركانة يومين ثلاثة سيدنا الحبيب ما عادش ليه ركانة واحد بيتكلم مع واحد شوف الرسول كان حنان مع اصحابه ازاي راح جاي من ورا ركانة ده انت بتفضل مع صاحبك وراح رمي عينين ركانة بايديه الشريفتين وكان بيحطس على ايديه عرفها عرفها قال لك ما كان هناك يد أليان من يد رسول الله جمهور كان يمسح على وجه الصحابي أو على رأس الطفل ريحة من الجمعة للجمعة ريحة ال- ال- ال- العطر ال- ال- ال- الربان التعيات لرسول الله قعد في وسط المسح كأنما أخرجت يده من جونة عطار لكن حاطط ايده في البرميل بتاع الايه؟ الريحة طبعا طبعا صلى الله عليه وسلم فانا كنت يقول لي هزر بقى هزر مع ركعتين تنزل الحج من يشتري هذا العبد؟ مين اللي يشتري العبد ده؟ الركعه ده كانت الناس لعلمك مش عبد يا ابني لو واحد منكم يقول لك ايه شيل ايدك عبد مين يا هذا؟ اه لو مصر من الفراوده اياهم ودول تقريبا 54 مليون و620 الف من ال 55 يعني سبحان الله، كل واحد عامل مش عامل كده شوفوا كان يقولوا لي أه. والله إذا بعتني تجدني كاتبا يا رسول الله قلت له أنا ما سويت حاجة قال لي ولكنك عند الله غالب يا ركانة افرح يا ركانة بس يبقى دي قسمة من سيدنا الرسول ولا لا؟ لما ينزل الناس منازلهم كما تحدثنا من قبل وجاء إليه عدي ابن حاتم الطائي وكان عدي كان مهجر جنبه قبل كده قال اللي جاء عدي يقتله فأخته سفيانة لما وقعت في الأسر وأتى محمد خلف سبيل فإن أبي كان يحب مكارم الأخلاق ها؟ قال خلوا سبيلها إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعثت لأسلم مكارم الأخلاق ريحة تقوى قالت له إيه؟ اضحك إن محمدا ينزل الناس منازلهم الرسول عمل وليمة لأصحابه في بيته اكتف بيت الرسول حتى فتح الباب فالناس قاعدة على عصبه عليه إيه؟ وقف بالباب ابو بكر لمس يد الحبيب كان دايما يقعد عند رجلين الحبيب المصطفى قال له عدي يا رسول الله ده عدي بن حاتم ده الرسول راح خلع العبايه بتاعته وراح حادفها لايه؟ لعدي عشان يقعد عليها معقول هيقعد عدي بن حاتم الطائي اكرم العرب يقعد على الارض فالرسول بيكرمه شوف ان الناس يعملوا ايه؟ ان الاصول ها راح طبق العبايه وقعد وحطها على راسه وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله يهدر الناس منازلهم مش معنى كده ان الفقير يعامله بقى ابدا كان احب الناس اليه اهل الفقر والمسكنه كان يقول لهم اهلا بمن عاتبني فيهم ربي ها وبعدين جم بيشتكوا له ذهب اهل الدثور بالفضل يا رسول الله الناس اللي عندهم دثور يعني عبايات وبلاط وجاكيتات وبلوز بيعمل- بيعمل- بياخدوا غير كبير قوي يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون ولا نتصدق نعمل ايه؟ أي الا ادلكم مش يعني يطلب الشيخ يعني ايه تكتبوا واحد ربنا يمسكوا لكم انا اقول لكم على حاجه ان فعلتموها سبقتم من قبلكم ومن جاء بعدكم الا اذا صنع صنعت نعمل ايه؟ البعد كل فرض تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 33 تكملوا النية بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. راح الفقراء فرحة قوي. عملوا الحكاية يومين ثلاثة الاغنياء ايه؟ سمعوا الحكاية غشوها. رجع اهل المصروف على مين؟ قالوا طلب اهل السطور اهل السطور ما نصنع. قال الزروع قالوا بالله فصنعوا صنيعنا قال هذا فضل الله يؤتيه من الله طب بقى يا عمي انت هتدخله افرح ولا لا خلاص بقى يعني دي رحمه الله يعني إيه سبحان الله كان ازاي يتعامل مع الناس ها؟ سبحان الله مبارك ابن عبيد الله واحد من اهل الكفر لم يفرح الله صبره بالاسلام جه يوم الفتح ابراهيم قوي قال له ايه ده؟ محمد ادخل مكه والناس بتكلم له وخلاص على كده انتهى الموضوع لا لا لا لا وراح خد الخنجر بتاعه جوه ثيابه وقعد يدور عليه قال اول ما ينفرد انا اخلص عليه الرسول بعد ما فتح مكه والصحابه قعدوا يتفرجوا على بيوتهم القديمه والاماكن اللي اتولدوا فيها والحنين بقى الى ارض الوطن الحبيب استريح تحت شجره فتح عينيه وجد فضاله واقف على راسه وفي ايده الايه؟ الخنجر او السيف. ما يمنعك مني الان يا محمد؟ ها؟ مين يقدر الله يحوشك عني دلوقتي؟ قال له الله فوقع السيف من يد فضاله. على رسول الله بالسيف. ومن يمنعك الان مني؟ ها؟ قال له يا محمد كن خير اكل ما تبقاش زربون قوي كده مش عايز تقول لي اكل ايه؟ لما تدي واحد على دماغه من دول شوف شوف لا اله الا الله ما لي يمنعك انا مني قال له كن خير يا قال له تسلم لكن شوف راح الرسول ايه ايه ايه ايه سنة حنان راح حاطط ايده على صدره اللهم اشرح صدر فضاله يحلف فضاله بالله بعد ما اسلم اللي هو قبل ما يحط ايده كان اصغر خلق الله الى قلبي رفع ايده كان احب الله الى قلبي والامكانيات لا تكون الا لنبيه صح ولا لا؟ وطريقه الدعوه لازم نتعلمها كيف ندعو الناس الى الله مش نكفر الناس ونيأس الناس من رحمه الله لا ولكن نخيف الناس من عذاب الله ونؤم- ولا نؤمنهم من مكر الله وفي نفس الوقت لا نقلقهم من رحمه الله عز وجل اللهم لا تقلقنا من رحمتك ولا تؤمننا من مكرك يا رب العالمين امين يا رب العالمين يبقى هذه ايه ال- ال- الجزئيه بتحقيقه النبوه في مساله الفطانه يبقى الرسول بشهاده في الواقع امين طيب في خلال ال 40 سنه اللي قبل خروج الوحي هل جرب عليه احد كذبا قط؟ هل في حد في التاريخ اثبت ان الرسول كذب كذبه؟ طب طب لا صديق ولا عليه شوف لم يكذب قط لم يكذب قط وكيف يكذب الامين؟ ازاي؟ ده هو امين اصلا لان الامان عباره عن امانه ايه؟ امانه كلمه امانه حفظ أمانة سر أمانة سريرة أمانة عبادة أمانة ناس يحملون عنده الأمانة كل دي إيه؟ صور من صور الأمانة كانت جلية في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة واضحة جدا عدم الكذب الصدق يعني ودي الصفة الثالثة من صفات النبوة أي نبي لازم تكون إيه؟ لازم يكون صادق لازم يكون صادق كان لا يخالف قوله فعله او قوله فعله يعني يعني ما يقولش حاجه ويعمل غيرها ولا يهمل حاجه ويقول غيرها لا الكلام اللي يقوله تفضل في ناس ما تاكلوش وهو ياكل في ناس يقول الله ما يعبدش في ناس يقوم ليله وما يقومش لا هكذا صفات النبوة وما أريد أن أخالفكم بما أنهاكم عنه فأنا ما خالفت شيء أنا إيه؟ أنا سبحان الله ما بعملوش إيه كمان من صفات الواقع أنه لم يظلم إنسانا قط ما ظلمت حد لا قبل الوحي ولا بعد الوحي أبدا لم يثبت أنه ظلم إنسانا قط الرجل الاعرابي جاء يستجير بصناديد مكة مالكم مالك هل ان ابا جهل اشترى مني بعيرا وما قل في اعطائي ثمنه لكن لسه في بدايه الدعوه قالوا اتريد احدا ياتي لك بحقك عند ابي جهل طب قوي قالوا شايف الراجل اللي عند الحجر الاسود اللي ساجد ده هو ده اتاريه مين؟ سيدنا الحبيب هما بيقولوا ان ده الايه؟ السخريه هيشوفوا عايزين يتفرجوا على ايه؟ على منظر هيروح بقى ها سيدنا الحبيب هيروح بقى يا ابو جهل يحصل ايه؟ هيحصل منظر بقى لك ان تتخيل راح اخ العرب قالوا نعم قال له ان ابا جهل اشترى مني بعيرا ولم يعطيني الثمن او معطى ودلني هؤلاء عليك لكي تأتيني بحقي عنده قال له نعم لو واحد يقول يا عم وانا مات تلقاه الا ابو جهل ها يقول لك يا عم ده احنا ماشيين جنب الحوض هتفضل نازله جنب الحوض لغايه ما تلاقي الحوض تقع عليك لكن هتفضل زمان في حياتك الحوض تقع عليك وانت ماشي الحوض تقع عليك ليه ما تجيش في نص الشهر؟ مش قصدي يعني الشارع تحريك نص عشان الاتوبيس لا لا يعني انت فاهم انت فاهم الفطانه لو صفت مريدين اسد من الفرح يعني ها يعني فاهم كل حاجه يعني ايه ده بتحب ايه ده بتحب امشي كده وانت اعتز بالاسلام اعتزك من الملتزمين بالكتاب والسنه خليك فخور واحمد الله على نعمه الله اقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله طرق سيدنا محمد الباب على ابي جهل الكفار راحوا خارجين المشركين ماشيين وراهم عشان يتفرجوا على الايه؟ على السنان اللي هيحصل. خرج ابو جهل محمد قالوا نعم. يا ابا جهل يا ابا الحكم قالوا نعم. اعطي هذا حقه. ابو جهل راح رجع خطوتين ثلاثه ورا سمعا وطاعه يا محمد. احكام الفلوس الراجل يديها له. الراجل افتكر ده هو مش فاهم الجماعه المشركين راحوا هاجمين على مين؟ على ابي جهل فعلم الانطلاق قال عندما طرق الباب علي ففتحت وقال لي اعط هذا حقه رايت جبلا اورق خلفه بعير ضخم يكفر عن انيابه لو لم اعطي الرجل حقه لاخذني هذا البعير وسلام على وجنودا لم تروها وجنودا لم تروها بس انت خليك مع الله وربنا يرسل لك جنود لا تراها ها؟ لأن لله يد تعمل في الخفاء دعها تعمل ولا تتعسلها فإنما تعمل بقدر الله عز وجل اه ما تتعسلش خلي ايه خلي الكل ماشي زي ما صاحب الكون يريد له أن يسير فصاحبوه هذه شهادة الواقع تعال لشهادة الايه الخصوم وبعدين نخش على شهادة الايه الاحداث والاسباب حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع ان عبد الله بن عباس يعني العنعنه الى اخرها يعني اخبره ان ابا سفيان بن حرب سفيان ابو سفيان زعيم قريش ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش ده لسه في الحديث الحديث بتاع ايه ده دلوقتي ابو سفيان طالع في رحله وكان دايما هو يقود الرحلات الضخمه التجاريه بتاعت مين؟ بتاعت قريش واجعل اول ما واحد يقول لك محل تجاري لا محل تجاري لان النسب الى تجاره تجاري وليس تجاري صح ولا لا؟ تقول تجاره ولا تجاره؟ هل ادلكم على ايه؟ تجاره يبقى محل تجاري ولا تجاري؟ بنغلط قد ايه؟ ماشي. مع عشان تبقى القران صح وانت كده هتغلط كلهم لك يعني خلاص يا اخي يعني غلطنا كلنا ايوه غلط الله الله انا غلطت في البخاري هذا غلط في البخاري ده فاكره ارسل اليه في ركب من قريش فاتوه وهم في ايلياء الياء اللي هو فين دلوقتي؟ قول قول اللهم اعد الينا الصدق يا رب العالمين فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم حول مين؟ حول عمر ثم دعاهم ودعا بترجمانه المدرس فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي مين اقرب واحد فيكم نسب للراجل اللي بيقول انا نبي ده صلى الله عليه وسلم انا قلت في البدايه ايه السائل عدو الخارجي والمسؤول عدو من الايه من الرحم والعشيره يعني هرقل بيسال مين ابا سفيان فقلت انا اقربهم نسبا جميل ابو سفيان فقال اتلوه مني وقربوا اصحابه فاجعلوه هم عند ظهره ليه؟ هرقل مش رابط مش رابط على علشان لو سالناه سؤال كذب في كذبه اللي وراه يقولوا له انت ايه؟ تكذب ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا الرجل فان كذبني فكذبوه ها كذب لما ايه؟ لما يقول كلام الصح قل له ايه؟ مش كتر فوالله لولا الحياء ده مين ابو سفيان بيقول فوالله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه شوف شوف ابو سفيان رغم كفره لكن خايف يبقى ايه؟ الكذب واحنا 90% من المسلمين بيكتبوا يعني ابو سفيان كان لسه مأسلم وخاف ان يتكتب عليه انه ايه؟ انه كذب مره ايكون كذابا يا رسول الله المؤمن يبقى كذاب قال ايه؟ قال لا المؤمن كذاب صدق ولو على رقبته ده لو فكر ان الصدق ان الكذب ينجيه لا ده ينجيك خطوه لكن يغرقك 20 خطوه والصدق قد تراه انه يغرقك خطوه ولكن ينجيك بقيه الخطوات فاكر الراجل اللي بيجري- بيجري من جماعه اعدائه فاكر انت القصه واحد راجل بيعمل خو آه، آه، بيعمل ليه بيمسك حبال وبيعمل خو قال له خبيني طب قالوا ليه قال له جماعه بيجري ورايا هيقتلوني قال له جاب قبض الليل دي خش تحتيها دخل عليه راح كتب عن كتب يا جماعه حصلوه ارايت رجلا يجري من هنا في واحد كان بيجري قدام البلاد قال وهذا كذا وكذا قال ايوه هو قال لهم تحت كومة اللوز هذه الناس بس بعض قالوا في حد يقدر يكتب نفسه تحت كومة اللوز دي يقدروا يضحك عليه فظنوه عابثا فتركوه وهربوا خرج الراجل من تحت كومة اللوز ماسك بزمارة رقبة الليل فتان الحداد وما الفتان ده ها قال له اقول لك كبرني هيسكت الصدق ازاي؟ قال له انا عرفت انا عرفت فتشوه هتوحدوه الصدق ممكن والله جربوا كده انا عايزك تجرب الصدق مره حلو انا عارف يمكن كثير من بغوينا تجربوا على باب التجربه يعني على سبيل التجربه فوالله لولا الحياء من ان يحسروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان اول ما سالني عنه او السؤال هو ساله كم سؤال؟ 11 سؤال ودي شهاده الايه؟ الاعداء في رسول الله كيف نسبه فيكم؟ النسب بتاعه فوق ولا نص نص ولا يعني من رعاع الناس قل هو فينا ذو نسب تأثنى أشرف ذو نسب صح ولا لا؟ آه، سبحان الله آه. يقول لك جده عبد المطلب كان يقول لك من ينظر في وجه عبد المطلب ينشرح صدره غير يبص في وش الراجل يقولوا في مثل البلدي بص في وش احنا بلبنه ها عليك يباني انا فاهم ده ده لما يجي الراجل طارق منذ خمسة صدر كالعادة من الشغل يبقى العلاوة جت ولا لسه؟ لسه واحترامكم جاتوا متفكر برضه نفس الحكايه يبقى على وشه تقرا الكتاب من عنوانه ها تقرا الكتاب اه طبعا لان ابن المقطع له قصه لطيفه قوي البخاري نستفيد من من من من من من ما جاء عن وورد عن السنه المظهره عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وممكن نستفيد من اي موضوع يسال يقول لك على مساله عدم الفتنه وعدم الكذب وعدم اغار قلوب الناس على الناس وبجد اللي بيشتغلوا مع آلة الخامس نقول يقال ان الاسد مرض عين الاسد الاسد ده مين؟ مالك الغرب الذئب يكره الثعلب قال له ايها الملك عادتك كل الحيوانات يعني حضرتك كنت ايه؟ وانت مريض لا خلف ثعلب هو عايز ايه؟ يتخلص منك اللي بيشتغلوا حوالين الكبار كده كل يعني كذاب ونصاب ومنافق ونسال الله السلام بص خلينا خلينا مع الايه؟ مع الدين برضه ايه؟ كله على ايه؟ كله بينافق ها؟ تفهم طبعا كده وهل وجدت الدواء؟ قال له نعم قال له وما هو وما هو؟ قال له خرجت من ترقام في رجل الذئب لازم خرج زرقاء تطلعها تتعالج انت على طول للاسف ما كانتش خطا حاكم على رجل الدين نفسه واخد الايه؟ الخرز الزرقاء من البلاد الافريقيه الثعلب راح ايه؟ قال الكلمتين دول ومشي الدين معدي عليه ايه؟ ورجله ايه؟ بتنزل قال غيره هتلاقي من جالس الملوك عليه الصدق ايوه ها؟ دي الثعلب بينصح الدين انه ما يكذبش وانا بنصحك انك ما تكذبش وتكذب برضه سأل عن نسبه قال لا من أعلى الناس نسبا نعم من هذا النسب قال قال فالكلمة هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله حد من من قبل كده ليكم يا معشر العرب هل الكلام اللي هو بيقوله أنها النبي ورسوله قلت لا لا السؤال الثاني هل كان من آبائه ملك قلت لا قد غاب قال جميل قال رفع من أحسن الله لا لا لا كنت مع ذلك السلفة فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم من الأكثرية الأول ده قل بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قل لا يجدون فالرد بقى قل اه فهل يرتد احد منهم سخطة بدينه بعد ان يدخل فيه قلت بل قلت لا قال آه. فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قلت لا كلام قال فهل يقدر غادر يجي يكتب ويرجع فيها يجي لوحده ما يكتبش ها انا بقى قلت لا قال فهل قاتلتموه؟ خلاص الراجل رفع ده رفع قوي ده جايب انا ده عامل ريبورتاج يعني ها بالاسلوب الحصر يعني بس يعني ايه مع واحد بارد مش عارف فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه لقد ايه قلت الحرب بيننا وبينهم قتال ينال منا وننال منه مرة كده وايه مرة كده زي ايه يوم واحد بعد ما حدثت ال... حدث ما حدث والربكة اللي حصلت وقف ابو سفيان على الجبل مع محمد قال لا يجيبه احد حد رد عليه ثلاث مرات يا ابا بكر ابو بكر بص على الرسول ها ضرب ايه لا يجيبه احد يا عمر بن الخطاب يا عمر وين؟ ما تتحدثش ده ها الاسد ده يا عمر لا يرد احد ف- الكسوف من الثلاثه اذا الثلاثه ايه؟ قاتل خلاص اقعدوا فوق الطرف بتاعهم سيدنا عمر راح واقف قال له بل الله اعلى واجل اجعل عينك اللات والعزى لنا ولا لات ولا عزى لكم احنا يعني لنا الهه شايفينها وناظرينها ها وانتوا الالهه بتاعكم السلسول اما ده راجل صحيح ها. الكفر يعمل كده اكتر من كده بس ابو سلمة بعد كده ايه كان النصارى صحابي احنا بنتكلم عن ايه؟ عن مساله مرحليه المهم الحرب بيننا ايه؟ وبعدين ابو سفيان يطلع بتاعها بعد ما ينفرد في الجيش هتعمل بلبله قال احنا نرجع تاني وهم جرحى كده وقبل ما يلموا بعضهم نرجع نستقصدهم في جوله تانيه على طول لما بلغ الامر ورسول لسه واصل للمدينه جرح من جرح واستشهد من استشهد هو لسه الحرب هل من كان يؤمن بالله ورسوله فلا يصلين العصر الا في حمراء الاسد حته منطقه يعني على طول راح لم على رؤوس سبحان الله وراح ايه رجعوا على الارض المعركه تاني تاني الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم اللهم تفضل علينا برحمتك وبنصرك يا رب العالمين الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم؟ هشوف أبو سفيان بقى هيقول يأمرهم بإيه؟ الكلام ده للأسف واحد كان أعدى أعداء رسول الله بيقولوا بصدق والناس النهارده في البيوت بيصلوا وبيصوموا وبيحبوا كل سنة وبيعملوا عمرة كل سنة وبيدفعوا عن مالهم وبعدين لما يلاقي ابنه ماشي مع واحد شيخ كده ملتزم ولا أخ ملتزم له ولا مراته واحد كده لابسة علم بقول لكم ايه؟ احنا مش عايزين تطرف احنا مش عايزين مش عارف ايه الرد عليا كنا وبين ربنا عمار الله ده انتوا ناس ب- بتاخدوا تمويل من ايران لا اله الا الله شوف شوف بعينك شوف شوف اللي جاي ايران يقول لك ده لا انا عارف انا كل حاجه عارفها والله انت هذا ولا عارف حاجه يا حد يمسكني كلمه يقول لك عيبا انك تقول الكلام ده في الكلام. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون اثبتوا على دين الله واعتزوا بهداية الله لكم واحمدوا رب العباد على هذه الهداية فالحمد لله رب العالمين يقول وبالتالي بيقول هو بيأمركم ايه؟ ايه الاوامر اللي جاء فيها؟ يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة يا سلام يأمر بإيه؟ بالصلاة والصدق من ضمن الأوامر بتاعته الإيه؟ الصدق والعفاف كان فيه البرايا الجاهلية أصحاب الرايات الحمر اللي هي النهاردة شبهات البيوتات والعياذ بالله بتاعت الانحراف والفسق والفجور تحط رايه حمراء فيدخل عدة رجال على المرأة الواحدة فتحمل فبعد ما طبع يجيبوا اللي دخلوا عليها كلهم وتلحقوا بأي أمر منهم يقول أبوه ده أبوه بالأمر ما حدش يقدر يقول لا اسمه نكاح البراء يعني والعياذ بالله يا رب العالمين فإيه اللي استخدموا لا العفاف العفاف العفاف ولذلك ما زلت اخاطب اولياء الامور اتقوا الله في بناتكم واتقوا الله في شبابنا اتقوا الله في بناتكم ونسائكم واتقوا الله في شبابنا هذا؟ نسمع الاذان ان شاء الله صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يأمركم أو بماذا يأمركم أمرنا بالصدق أو يأمرنا بالصدق والعفاف استقامة لأننا ما زلنا نهيب برجالات المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في نسائهم وبناتهم وبذلك يكونوا قد اتقوا الله عز وجل في شباب المسلمين لأن العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس وهكذا الكوارث كلها ويصدق على هذا أو يكذبه الفرد نسأل الله أن يعصمنا من كل سوء وأن يقيمنا وإياكم على طريق الله وأن يعودنا غض البصر عن محارم الله عز وجل رجالا ونساء وأن يهدي شبابنا وبناتنا ونسائنا وكل المسلمين إلى ما يحب ويرضى إن ربنا على ما يشاء قدير يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة صلة الرحم تتكلم قبائل متناحرة لا على شيء يصحى تقوم الحروب سنوات لفرس تسقط فرسا أو واحد يقول في قبيلة قبيلة قبيلة الشعر أو بيت شعر تقوم الحرب بين القبيلتين سبحان الله وتقوم لأسفل الأسباب فأمرهم بحقن الدماء والصلة أي صلة الأرحام فقال الترجمان قل له اللي هو رفيع سألتك عن نسبه هيبقى هيفكر بقى رفيع سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ربنا يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي قراءة من أنفسكم من أنفسكم ها سبحان الله يعني يقول إيه هو يقول اصطفى الله من خلقه آدم واصطفى من ولد آدم إبراهيم واصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني عبد مناف واصطفاني من بني عبد مناف فأنا خيار من خيار من خيار اشتغل طبعا الدهن أو نزل الدهن صهر في صهر في نقاء في صفاء إلى أن تصل إلى النور صلى الله عليه وسلم ولذلك تحير الراهب كما هنيجي بعد كده ان شاء الله نشوف لما ابو طالب اخذ ابن اخيه وكان عند الرسول 13 سنه قال له ابا طالب قال له نعم تحير الراهب ده كان راح عن السكه كده في صومعه عند زي الريس هايس كده مثلا في الطريق فكان العرب يريحوا عنه وكان يعرف ابو طالب قال له ابا طالب قال نعم قال له انا عشان من هذا الغلام الذي يجلس هناك تحت الشجرة قال له ابني فحير قال لا ليس هو ابنك يا ابا طالب كان كده الله ايه ابو فحير الله يعرف غير يعني فاتاري عنده العلامات عنده الكتالوج فبص في الكتالوج الكتالوج منطبق على الحاله ليه ايه؟ الشمس في حر الظهيره على الناس كلها وده عليه غمامه الواحد لما يجي يقعد في الغصن يميل عليه يقعد في الغصن يوسعله لف دحيرة حواليه ايه فلان قاعد لوحده فقاعد فاتته مفصول فدحيرة راح جت الصوت بتاعه فرأى بين كتفيه خاتم النبوة فقال لها ده الكتالوج ده ده مش ابنك يا ابا طارق ليس ابنك هذا غلام ابوه لابد انه قد مات انه عرفت منين؟ قال الكتب المقدسه بتقول كده. وبنت كتير ختم النبوه. ابا طالب عد ابن اخيه الى مكه فلو رآه اليهود في الشام لعرفوه فقتلوه فهو مبين مبينة صفاته في كتب في كتبهم. صفحة صفات. في النص في النص ويطابق الاصل على الصورة هيلاقي كلام مظبوط. فابو طالب تخلف عن الرحلة انتوا مكملين انتوا غلامه ال 13 ابو طالب كان يقعدوا ياكلوا ما يدفعوش فإذا الحبيب يقعد معاهم هو طفل عنده سبع ثمان سنين تسع سنين لما يقعد معاهم كلهم يدفعوا فكان لما يكون مش موجود يقول لا تمدوا ايديكم الى الطعام حتى ياتي محمد اعطى ابو طلحه حد يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شوف ان صدره ضيق ويقعد يجيب في سيره الحديث لازم ينشرح صدره سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأتى بقول قيل قبله صح ولا لا؟ واحد طلع على الايه؟ على القول يقول لك واحد قال كلمتين فانا بقول زيه ها؟ الحكايه جايبه ثمنها فنمشي في نفس الحاله زي واحد مقابلني طب انت صرف يعني وجوده وما يعرفنيش شكله قال يا اخي انا اقسم بالله راجل فلان امامه خطيب نفسي انا من سنه ارحبت بيه انا لسه عرفت نفسي الفيديو ايه ضربات الكلام واخر ناس جايب الكلام ملمومين على واحد اسمه في قمر تنزل اسمه قبل من الفراش انا بكتب لو المستنى هذا اسمع انت جبنا تتكلم اسمع بس وايه يوم الاثنين ما يفرق عن يوم الجمعه والستات اللي بتبع 8000 والرجاله اللي 30 40000 مع ان يا اخي انا عن نفسي انا بجهز الخطه وبخدمها الختمه اللي هي ويطلع عندي تطبيق الناس هم اللي مش عارفين مش عارفين يميزوا بين الصح والغلط طب بالله عليك هقول له ايه؟ ربنا يهدي الحال. طب يا اخي طب ده كلام برضه. ده كلام طب طبعا كنت اقول للراجل يعني ها؟ ها؟ والراجل الله اصلا كان عربيه في الطريق ما نزلتش كملت الايه؟ ال- ال- ال- ال- ال- ال- المشوار بتاعي. فركبت جنب اخر كده. سواق. قاعدين على الجامعه كده ثلاث تقريبا. العارف اسمه الشيخ. نعم. قال ده في واحد عندنا هنا في الدقي ربنا كرمنا بيه صلي وراه. عارف لو لقى ان حضرتك لما واحد رد الكشف دلوقتي والاذان فاضل عليه خمس دقايق يهزقك وينزلك يقول لك انت تصلي سبحان الله ده احنا لسه عن عدم لسه عن عدم فانا حتى الراجل كده طب انا لا هزاوي انت واخدين عني كده يا رب يا جماعه أها، نعم. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه إن العزوة راحت عن- عنه يقول لك أنا أدم الناس حواليها هذا آية نوع من الإيه؟ نوع من الموت ها؟ بس الناس الفلوس في الكلام كانت بتقول سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين واحد من الرعية عايز يقترب من الموت ويكلمه الحرس بتاع سليمان بيمنعه الراجل عقله صوت الراجل سليمان قال هاتوه نعم قال يا امير المؤمنين اريد ان تكل- أن اكلمك وما تكلمني تكلم لحدث هذا مرة من قبل وإن مملكة كلمت سليمان فتوقف سليمان وسمع منها وما انا عند الله باحقر من النمله وما انت عند الله باعظم من سليمان راح سليمان بن عبد الملك راح نط من فوق الفرج وقعد على الارض واشاق الى الرجل وبكى يقول لك تكتب حبيبي كفاها من كل ابيض كان مطلوب ايه اللي عصبهم في الفلسفه كانوا كويسين والله وانت اشتغلت كويسين باذن الله الله يكرمك وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله صح ولا لا؟ ده كان ده واحد ما بيشد على الناس من باب اولى صح ولا لا؟ اختبرت طب انا تكفت قدامك يبقى معقوله ان انا اجلب امام على الله عز وجل اعطى وسالتم اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل اصل اهل العظمه الاول يخافوا من ايه؟ ان السيد الجليل يكتبهم من ايه؟ العظمه بتاعتهم يقول لك الله الله هذا من الغلبان ده هذا ده بس لما يدخل الدين في قلبه يلاقي احب واحد له هو الغلبان ويحبه قوي ما دام الانسان دخل في قلبه ده ايه؟ ما هو الانسان جمع بين المتنصبين بلال وابو بكر سعد بن ابي وقاص وعمر بن ياسر عبد الرحمن بن عوف والبراء بن عازب ها سبحان الله الزبير بن العوام ها وسيدنا عمار الله يرضى عليه او او او او سيدنا آه، حنظله او سليبي او حد من ايه من من- من الغلابه دول بتوع الصحابه هل خطر ببال بلال مره ان يحسد على ابي بكر وهل خطر ببال ابي بكر ان يتكبر على بلال الكلام ده بقوله لرواد المساجد من اغنياء وفقراء ليس الاسلام ضد الغنى وليس الاسلام مع الفقر مع الفقر يعني يعني فقير لا ليس الاسلام مع الفقر مع عدم العمل يعني مش لاقي ياكل ما بيشتغلش طب انا هاكل من ايه؟ اقعد على الصدقات وقلنا ان الاسلام يعطي فقيرا حاجه لا فقيرا احترام انا مش عايز اكتب دلوقتي في الاشاره كل يوم عملت منظره 30 سنه هو قاعد في الاشاره والست عندها عالي على الإسلام 40 سنة 60 سنة هتجوز إزاي؟ التدبير وتغيير عارف عارف المدرب لما يلاقي لعيب آه، خوخ كده يبدله بلعيب تاني يبقى نزل طلع نمرة تسعة ونزل نمرة سبعة ها هو ده بقى يبدل كل عيل يوم عادي هو ده خمسة جنيه يعني ايه ده؟ بس بتديله على كتفك يعني طب ايه يعني؟ لو اتنين على كتفك نعمل ايه؟ يعني انت راجع على رجلك انت عارف انت غالب بخمسة جنيه في اليوم تدخلها ياخد كده تفتح تعطيه اليوم ده الراجل سايق عربيه هناك على الطريق انا مش هقول عنه طريق الصراحة، عشان بس طريق الراجل العسكري بتاع المرور واقف من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 8 العربيات الناس ترمزوا ترمزوا البريد اللي هي ايه؟ البريزه بلهجه زمان مش البريزه بلهجه دلوقتي ها العشرة سبعة نطبع عشان ايه؟ كلمة المهم واحد جاي راكب الكلام ده بتاع سبعة ونص من ستة لسبعة ونص واحد راكب عربية نقل باين عليه ايه؟ مبسوط حبتين راح ايه؟ داخل في العسكري بالكوسة راح جاي انتقل لرحمة الله جم يعلمه لقيته مع العسكري 320 10 تاني يتحطوا له الساعة ونص امال لما يكمل بيت الوردية وبعدين عساكر المرور غلابه برضه يعني برضه احنا احتمال ده عسكري مختلف لكن بتوع المرور الحقيقه بتوع الجيزه ربنا يبارك فيهم حقيقه يعني ما شاء الله عليهم بيقولوا- بيخدمونا وبيخدموا المسجد وربنا يبارك فيهم ويهدي كل عام واحد دلوقتي يطلع يقول لك ده بسبب المرور انا بقول لك بتوع المرور دي ما كويسين هتغير كلامي ليه بقى؟ انا بقى هقول لك على واحده مش انت اللي هتعرفني طيب وتأسس يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم إذا يزيد بدأ الكتاب إيه؟ سيدة خديجة وبعدين أبو بكر وبعدين علي ها وبعدين عبد الرحمن بن عوف وبعدين سعد بن أبي وقاص وبعدين بلال ها وهكذا وهكذا الإسلام النهارده كام؟ ها مؤتمر في امريكا قبل احداث لوس انجلوس ب 48 ساعه عارف المؤتمر حاطط له ايه؟ بيجهزه كيف نصد ها او كيف نقف حجر عشرة امام اعدى اعداء امريكا واوروبا وهو الاسلام هم 48 ساعه وربنا بس حته كده لسه ولسه بتجيب زي ورا ان شاء الله بس انتوا تستمسكوا بكتاب الله وسنة حبيبي عايز كلمات المؤتمر عشان فقدها ولكن ده اعدى الاعداء ويحزنني ان جوه مصر وجوه بلاد المسلمين مسلمين اعدى الاعداء للاسلام لسه الفنانه اللي قلنا عليها يوم الجمعه اللي قبل اللي فات طلع تاني برضه تاني الرجاله بتقول الحجاب دي مساله شخصيه تخصيص مين؟ تخص قضيه شخصيه ايه قضيه شخصيه دي؟ هذا امر من الله ومن رد على الامر على الامر فقد كفر بالله عز وجل نحن لا نكفر احدا ينطق بالشهادتين ولكن نقول ان هناك امورا معلومه من الدين بالضروره من ردها فقد رد الامر على الله ومن رد الامر على الله فقد كفر بما جاء به محمد وبعدين الكلام لما يكون على عوائله تقول اذا كانت الفنانات سائلات تعقيبات جابوا عن عن عن عن سلوك وقضاء عملوها ايه ايه ايه ايه اللمس والغمز وال- سبحان الله اذا كان الله قد كان فانما تفتح الواحده منهن او الواحد صفحه جديده مع الله يعني يعني سبحان الله كل بني ادم خطاء الله هو هو الدم هل الدم بنعمل الممثله جنب الممثل بتقول له مصورات يصور هو ده الفن فن واحده تقعد تتصور تشتغل قدام الناس يقول لك دي- دي- دي حته حساسيه في الفيلم حساسيه كده صلى على رسول الله وسألتك أرتد أحد تخطفا لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا يبقى كده بقى خلي بالك بقى، خلي بالك. فإن كان يا أبا سفيان ده هرقل اللي بيقول فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين حدث أم لم يحدث هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا ايه؟ تسليما امال ايه؟ امال ايه؟ وقد كنت اعلم انه خارج يعني النبوه في ايه؟ اصبر يعني لم اكن اظن انه منكم يا جماعه بيتنحروا على قد الاجر المعقول الناس دول يطلع منهم واحد ها؟ والحمد لله الاوروبيين اللي بيسلموا بيسلموا قد اليهود لأن لو جه وساب حد المسلمين فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه يعني أنا لو أعرف بس أن ممكن أقابله ده أنا أتعب في سبيل الوصول إليه ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي كنت أغسل إيه؟ رجليه الكلام ده آه، ال- ال- ال- في الإمام البخاري ألحق بهذه الحديثة التي حدثت في العام ال- السادس من الهجرة آه، هذا الحديث يعني آه، أو هذه الحديثة اللي هو كلام آه، هرقل مع أبو سفيان ألحق بها الإمام البخاري الرسالة اللي بعثها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلبي رضي الله عنه اللي هو زي ما قلنا قبل كده كان صحابيا جميل الخلقة وكان الرسول يكبر جبريل به اللي عايز يجي الرسول جبريل يبص لوجه دحية رضي الله عنه الكتاب اللي هو ايه؟ من سيدنا عشان تكلمنا للايه؟ للموضوع. من- الكتاب الذي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى هرقل من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى الفلاسفه اللي بيقول لك ازاي ما قلت للمسيح السلام عليكم اهو يقول البخاري بينه وبينك اهو الرسول قال له السلام عليكم ورحمه الله قال له ايه؟ سلام على من اتبع الهدى ان كنت من تتبع الهدى فسلام عليك ما بتتبعش الهدى ما فيش سلام عليك هو الرسول ايه ده اللي بتكتب في التقارير سلام على من اتبع فاتفضل ماشي جنب الحيط والفضل ده من 20 سنه ما بنمشيش جنب الحيط الحمد لله العربيه واخده بينا باذن الله الله يسلمك اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام بدون الدعوه اسلم تسلم والله الكلام مثل هرقل ده لينا كلنا اسلم اسلم سيدنا ابراهيم في البقره ربنا قال له ايه؟ اذ قال له ربه اسلم نفس القضيه قال ايه؟ قال اسلمت لرب العالمين قال ازاي يعني؟ انت ابراهيم الذي وفى عمل ايه؟ هل قدم جسده للنيران وابنه للقربان وطعامه للضيفان فنال رضا الرحمن عليه وعليه الصلاه والسلام اسلم تسلم اسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسيين الاريسيين جمع اريسي والاريسي هو الاكار الاكار هو الفلاح والمزارع لان العربي اللي في الصحراء يعتبر اي واحد عنده ارض خضراء يعتبره ايه؟ فلاح واي ارض فيها ارض خضراء فيها كسب فيها وارض الجزيره العربيه كانت سابق العصر والاوان كانت ارضا خضراء وجت من علامات الساعه ان أن تعود مرو- ارض العرب ورودا خضرا يعني ارض الصحراء من- من- الصحابه باصين كده من الصحراء من حواليهم على اي يوم من الايام الجزيره العربيه تخضر وانت الطياره وهي نازله كده في جده كنت الخضره ايه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله صدقت يا رسول الله ما ينطق عن الهوى فإن توليت فإن عليك إثم الأنبياء ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لا تقول لي المسيح ابن الله ولا تقول لي عزير ابن الله ولا تقول لي برج بيه ام أم مريم ام الله الكلام ده ما فيش الكلام ده كله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقل اشهدوا ها بأننا مسلمون صدق الله ومن أصدق من الله قيلا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وبارك الله فيكم وهناك بعض الأسئلة سوف أجيب عنها أو عليها بعد صلاة العشاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقولون كلام يعني يعني سامح سامح الله من يعني ينقل عنا فتاوى خطأ لن اجيب على اي واحد يسالني سؤال وانا فاهم ابدا لان طبعا كل اسئلتكم المكتوبه سوف نجيب عنها ان شاء الله عشان دي امانه كان الفتاوى دي تنزل الصبح في جميع يعني انحاء العالم تقريبا يغفر عنا خطا في البتاع ولمحه اخرى ما زلنا نرجو من الاخوه المصلين في اي مسجد بلاش حضراتكم تسالوا للائمه واللي بيصلوا بيكم لان القران غالب القرآن غالب وليس مغلوب فكلنا مهما نكون حافظين القرآن لابد أن نخطئ لابد أن يكون هناك خطأ فلما الدرس يتعمل ومناسبة الشعب تسمعه على الخطأ فقد أجرم من سجل وأجرم في حق من سمع وأجرم في حق من قرأ ثم أجرم في حق كتاب الله عز وجل بس السؤال الأول أي أنواع النسك الثلاثة في الحج أفضل وأسهل؟ هي أسئلة منصبة على مسافة الحج وأنا إن شاء الله لو توحدت في الأسبوع القادم إن شاء الله اليوم لدرس خاص خاص بالنفس يعني إن شاء الله لمن يريد لكل الإخوة والأخوات اللي إن شاء الله ناويين وعازمين عارفين النية على الذهاب لأداء فريضة الحج إن شاء الله رب العالمين فبإذن الله هحدد الموعد عن قريب ان شاء الله وهدي حضراتكم خبر فيه عشان اشرح لكم آه، المناسك بتاعت الحج بانواعها الثلاث ان شاء الله. آه، الاخ بيسال فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. هل المتمتع شراء هدايا للاقارب وصيام ثلاث ايام في الحج والسبعات اذا رجع اذا رجع لضيق الحال هل يجوز صيام العشرة في بلده؟ أولا لو الأخ بيسأل ما تفسير الآية؟ نقول له لكن هو بيجاوب إجابة غريبة جدا لا علاقة لها بالآية مسألة لا تخص هدايا أو غيره ده في حد المتمتع المتمتع اللي بيروح قبل أيام الحج بأيام طويلة فبيعمل عمرة ثم يتحلل نتيجة تحلله من ملابس الإحرام ومحظورات الإحرام يعني بيقدم فدية أو نسك أو هدي يذبح يعني إما خروف أو الإيطان اللي بالبون اللي بتجيبه ده أبو 300 ألف ريال أو كل سبعة في بدنة بقرة يعني أو جمل غير متمتع أما المفرد اللي بيروح من هنا محرم ويفضل لغاية ما يصير من عرفات إلى المزدلفة إلى رسم الجمرات إلى طواف الإصابة فيتحلل كما لهوش شيء وأشرح النصف ده بوضوح في محاضرة الفصل الحج إن شاء الله هل للمرأة استعمال مزيل العرب عند البدء في الإحرام؟ لا أي رائحة غير مطلوبة بالنسبة للذباب والحشرات براغيث الخمر هل يجوز المحرم قتلها؟ هناك من الأشياء الضارة التي يباح للمسلم أو للمحرم أن يحصلها فقد توضح هذا الأمر بالصوت وصف ابن عمر ماء الأرام في النساء ماء شجر الأرام اللي تاخذ منه السواد يعني الستات لو تتعاطاه بطريقة معينة زي اللي بتتعاطى عموما الحمل فلا تأتيها الدورة الشهرية أثناء الإيه؟ الرابطة بتقول أنت بتسأل الطريقة إزاي نستعمله أنا نفسي ما أعرفش كيفية استعمالها حقيقة ولكن هناك البديل يعتبر احتكار الطعام في الحرم من الالحاد فيه هل هذا للبائع فقط ام الناس عامه وكليهما معظم الناس تاخذ معها طعام من بلدها لانها لا تتحمل الغلاء هناك فاذا لم تعطي احد منه فدم ما يقضيش اللي قبلها دم احتقار دم احتقار الدعاء في عرفه بامور الدنيا كالدعاء لمريض الشارع يعني الدعاء لامر الدين بالدعاء بالدين والدنيا ان شاء الله ويرجو في الاخر تخصيص حلقه كامله عن الحج كما هذا وعد باذن الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للصوفيات والمرئيات بالقاهرة والأسكندرية والسويس والمنصورة وجميع دول العالم